واشوف بالعقل يا انسان اصناف كتير ماليه المكان فيها اللي من صنع الشيطان وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقة يا جماعة منتج النهارده اللي عايزين نقطعه منتج خطير جدا جدا محتاجين نقطعه مش الليله دي محتاجين نقطعه اللحظه دي بجد منتج الليله دي هو سوء الخلق معقولة إن في مسلم ما يكونش عنده أخلاق؟ معقولة يتعامل مع الناس بكل غلظة وفظاظة؟ معقولة يتعامل مع الناس وهو مكشر في وشهم؟ معقولة يقول لهم ألفاظ بذيئة أو إن هو يتعامل معهم معاملة باحتقار أو اشمئزاز؟ مين يقول الكلام ده؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو أحسن الناس خلقا كما قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. أخويا وحبيبي الإسلام دعوة أخلاقية دعوة أصلا مؤسسة على حسن الخلق قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق خد بالك من حاجة ومش حسن الخلق بس مع أخويا المسلم حسن الخلق مع الدنيا كلها الدعوة الإسلامية أو الخلق الإسلامي للعالم كله للدنيا كلها دعوتنا عالمية أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين بس وآخر سورة في كتاب الله كل أعوذ برب الناس مش رب المسلمين بس والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وانت عارف اخويا وحبيبي ان اسوتنا وقدوتنا هو النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم النبي اللي ربنا قال ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا تخيل ان سيد ولد ادم اللي ربنا وصفه وقال له وانك لعلى خلق عظيم تخيل انه كان بيستعيذ بالله من سوء الخلق تخيل حضرتك الحديث رواه مسلم والله قال صلى الله عليه وسلم واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت تخيل كده أقرب الناس للنبي مين؟ الخادم بتاعه وزوجته هم أقرب الناس وعارفين أخلاق النبي تخيل أنس بن مالك لما يقول كما في الصحيحين كان رسول الله أحسن الناس خلقا وبيقول في رواية عند مسلم لقد خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أف قط معقولة أنس ما غلطش ولا مرة في عمره ورغم ذلك رحمة النبي كانت تسع في معاملته مع كل الناس صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كما في الصحيحين لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا هشام بن حكيم يروح يسأل أمنا عائشة كما في الصحيحين يسألها عن خلق رسول الله تقول كان خلقه القرآن دي زوجته أقرب الناس إليه عارفة أخلاق النبي ممكن الإنسان يتجمل قدام الناس لكن قدام زوجته ما يقدرش هيظهر على حقيقته دي حقيقة النبي كان خلقه القرآن ولذلك أمنا عائشة نفسها بتقول ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم أكيد حضرتك وأكيد حضرتك نفسكم نشوف بعض المواقف كده من أخلاق الرسول وإلا إحنا مش محتاجين نعرف لأن إحنا عارفين ومتأكدين إن مفيش حد في الكون أخلاقه زي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن انس بن مالك بيقول كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لابس برد نجراني فجاله واحد اعرابي من الخلف وراح جاذب النبي بشده وبيقول له اعطني من مال الله شوف يا اخي الاسلوب يعني مين يتحمل الغلظه ديت مين يتحمل الاسلوب دوت ورغم ذلك راح النبي متدور وابتسم في وش الاعرابي وامر له بعطاء تخيل حضرتك مين في الدنيا يعمل كده طب ده تسمع موقف بقى اغرب من كده حديث رواه مسلم ان واحد اعرابي جاء الى مسجد النبي وصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم ترك الدنيا كلها وذهب أعزكم الله يتبول ويقضي حاجته في مسجد النبي الصحابة شافوا المنظر طلعوا السيوف لسه هيقتلوه وإذا بنبي يقول دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولا عشان ما ينضرش شوف قد ايه النبي خايف عليه وهو بيعمل ايه بيعمل كده في مسجد النبي واذا بالنبي بعد ما انتهى هذا الرجل قال اهريقوا على بوله سجلا او زنوبا من ماء حتى تطهر الارض ثم نادى عليه وقال يا اخ العرب ان هذه بيوت الله عز وجل لا تصلح لشيء من تلك النجاسات وانما هي للصلاه والذكر وقراءه القران فقال رجل أعلم يا رسول الله والله ما جئت إلا لأختبر رحمتك فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موقف ثالث عجيب جدا وده من أعجب المواقف التي قرأتها ولولا صحة الحديث والله ما كان واحد يصدق حديث رواه أحمد في مسنده بسند صحيح إن شاب جاي للنبي يطلب منه أغرب طلب بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا نعم ائذن لي فيه في الزنا حد ممكن يقول الكلام ده لواحد من الدعاء فضلا عن ان يقول هذا لسيد ولد ادم بيقول له ائذن لي في الزنا واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الصحابه طلعوا السيوف كالعاده لان الشاب اخطا خطا كبير جدا واذا بالنبي يشير لهم هكذا يعني كفوا ايديكم ويقرب من الشاب يقول له يعني أيها الشاب أترضاه لأمك؟ قال لا جعلني الله فداك يا رسول الله أترضاه لأختك ل- لزوجتك لأختك لعمتك لخالتك يعني أي واحدة من نساء العيلة ترضى لهم الكلام ده؟ قال لا جعلني الله فداك يا رسول الله قال كذلك الناس لا يرضونه ثم اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه يقول الشاب فال- فانصرفت من عند النبي ولم أعد ألتفت لشيء من ذلك أبدا بعدما دعا لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقف عجيب جدا برضه كان في واحد يهودي اسمه زيد بن سعنة كان مسلف النبي 20 صاع من التمر وكان متفق مع النبي على ميعاد مثلا يعني كان متفق إن ياخد التمر ده يوم واحد شعبان راح رايح للنبي قبلها بشهر يوم واحد رجب مثلا وداخل بقى يعني يسيء ادبه مع النبي فقال يا محمد آه، انكم او بن- يا بني عبد المطلب انكم قوم مطل في الاداء دايما تمطلوا كده في الاداء فاعطيني آه، 20 صاع من تمر فإذا بعمر الخطاب يطلع السيف وعايز يقتله قال أتقول هذا لرسول الله يا عدو الله وأنا أرى وأسمع والله لولا أني أخشى غضب رسول الله لضربت عنقك بالسيف فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمر لقد كنا نريد منك غير ذلك كنت أريد أن تطلب منه أن يحسن الطلب أن يطلب بأدب وأن تطلب مني بحسن الأداء أو تطالبني بحسن الأداء وإذا بالنبي يقول لعمر اذهب به إلى بيت مال المسلمين أعطيه 20 صاعا من تمر وزده 20 صاعا جزاء بارة وأعطه يا عمر أنت خضيت الراجل والراجل يعني الله يكون في عونه يعني فذهب عمر مع زيد بن سعنة اللي هو حبر اليهود فزيد بن سعنة بيقول له ألا تعرفني يا عمر قال لا من أنت قال أنا زيد بن سعنة قال خيبك الله زيد بن سعنة حبر اليهود قال له أيوة قال له ما الذي حملك أن تفعل ذلك مع رسول الله قال والله يا عمر لقد قرأت وصف النبي في التوراة كاملا فوجدت كل شيء إلا أمرين أردت أن أستوثق منهما أنه يسبق حلمه جهلة وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي موقف عجيب جدا يوم ما النبي نادى المسلمين للصدقة في يوم في تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك يقدر المولى عز وجل منهم من أتى بألف دينار ومنهم من أتى بكذا وكذا في واحد من الصحابة اسمه أبو ضمضم كان لا يملك درهما ولا دينارا فقال اللهم إني أشهدك أني لا أملك أو اللهم إنك تعلم أني, أني لا أملك درهما ولا دينارا فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني فقد سامحته ابتغاء مرضاتك وأنت أولى بالمسامحة فاغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين مواقف عجيبة جدا في حسن الخلق والتسامح شيء فوق الخيال سيدنا إبراهيم بن آدم يعني رحمه الله رحمة واسعة من خيرة التابعين إبراهيم بن آدم في يوم من الأيام خارج ولقى أعزكم الله لقى واحد يهودي ماشي ماسك كلب في سلسلة فاليهودي أراد أن يستفز إبراهيم بن آدم فقال له يا إبراهيم ألحيتك خير من دنب كلبي أعزكم الله يعني ديل الكلب أم دنب كلبي خير من لحيتك طب تخيل كده حضرتك عالم جليل وواحد يهودي جاي بيقول لك لحيتك ولا أعزكم الله ديل الكلب فإذا بإبراهيم بن آدم يبتسم ويقول والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي وإن كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك فقال اليهودي والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المثال العجيب جدا الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام جاء له واحد وده مين الامام الشافعي الذي وصفه الامام احمد وقال انه كالشمس للدنيا وكالعافيه للابدان رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام جاء له واحد فبيقول له انت الشافعي قال اجل قال انك فاجر فاسق يا الله فاذا بالامام الشافعي يقول اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول يعني لو أنا فاجر وفاسق فاغفر لي وارحمني وتب علي وإن كان غير ذلك ما قالش بقى وإن كان كاذبا وإن كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب علي فكان الشافعي من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل بعد ذلك بل ومثل آخر أحد العلماء جاءه رجل فقال والله إني أكرهك فالعالم قال له ووالله إني لا أحبك فالتاني قال له بس انا بكرهك في الله قال له وده يزيدني حبا فيك بفضل الله سبحانه وتعالى حسن الخلق يا جماعه ادفع بالتي هي احسن السيئه ادفعها بالتي هي احسن واحد شتمك قول له جزاك الله خيرا ربنا يبارك في عمرك يا اخي ما تزعلش مني انا اللي اسف حاول تحسن وخالق الناس بخلق حسن مش بعامل المسلمين بس باخلاق حسنه بعامل الكون كله باخلاق حسنه لان اسوتي وقدوتي هو رسول الله والنبي ياما تحمل من المشركين وياما تالف قلوبهم وياما ازوه كان يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون تعالوا نتكلم عن مقاطعه سوء الخلق ولكن بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع فوق الرفوف المنتجات الوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرة أخرى مع سوء الخلق ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويجعلنا من احسن الناس اخلاقا ازاي مسلم ما عندوش اخلاق واسوته وقدوته سيد ولد ادم اللي ربنا قال عنه وانك لعلى خلق عظيم تعالوا نشوف يا جماعه ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذرنا من سوء الخلق قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق خد بالك من الحتة اللي جاية وإن الله يبغض الفاحش البذيء ربنا بيبغض الانسان الفاحش اللي اخلاقه وحشه البذيء اللي بيقول كلام مش كويس خد بالك حديث عجيب جدا جدا يخليك فعلا لازم كلنا نراجع نفسنا حديث رواه احمد بسند صحيح قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له امراه كانت كثيرة الصيام والصلاة والزكاة والصدقة و لكنها كانت تؤذي جيرانها قال لا خير فيها هي في النار طب وصلاتها وصيامها وعبادتها وكل ده سوء الخلق ضيع كل حاجة لأن سوء الخلق بظالم أنا بك- بسب دوت وبشتم دوت وبتعامل مع ده بأخلاق مش كويسة وبعبس في وجه ده ما كل دي مظالم عليها سيئات بتضيع حسنات كتير أنا عاملها خد بالك قال لا خير فيها هي في النار وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى كانت قليلة الصلاة قليلة الصدقة قليلة الصيام يعني بتصلي الفرائض وكده يعني مش مش تاركة للصلاة لكنها بتصلي الفرائض فقط لا تكثر من قيام الليل إلى غير ذلك فقال فقالوا ولكنها تحسن إلى جيرانها قال هي في الجنة والله الحديث ده فعلا يخلينا لازم نراجع نفسنا امرأة بتعبد ربنا كتير لكنها بتؤذي الناس هي في النار وامرأة أخرى قليلة العبادة لكنها حسنة الخلق فهي في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخوي وحبيبي كفاية من أسوأ ثمرات سوء الخلق إن ربنا يكرهني إزاي؟ آه طبعا لأن النبي قال كده وإن الله يبغض الفاحش البذيء وإن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فتبغضه الملائكة ثم يلقى له البغضاء في الأرض ربنا يعافينا ويعافيكم أنا أعيش في كون ربنا بيكرهني فيه آه لو كان عندي سوء خلق عياذا بالله بل اللي فوق ده كله كمان انك ممكن تكون ابعد الناس عن النبي يوم القيامه ليه لان النبي قال كده قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا خد بالك وان من ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثرون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا قد علمنا الثرثرون والمتشدقون الثرثار كتير الكلام المتشدق اللي بيتكلم يعني ب- فاهم زي بيمط الكلام كده وبيتكلم يعني ب- قالوا فما فما المتفيهقون قال المتكبرون الانسان لازم يكون متواضع يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين عندك تواضع للناس عندك حسن خلق مع الناس بسمتك ما بتفرقش وشك النبي قال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة مش عمال بتوزع صدقات وأنا ببتسم دلوقتي قدامك على الشاشة كم مليون شايفنا دلوقتي كل ده بناخد بها صدقات ببسمة في وجوه المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آه، عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام في يوم من الأيام صاحب رجلا يعني سافر معاه سفر كده كان سيء الخلق فلما عاد من السفر بكى عبد الله بن المبارك فقالوا على ما تبكي قال صحبته وهو سيء الخلق وتركته وهو سيء الخلق فأنا مشفق عليه من سوء الخلق الإمام الفضيل بن عياض بيقول لا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى الشر وقال كلمة عجيبة جدا قال لأن يصحبني فاجر فاجر حسن الخلق أفضل من أن يصحبني عاب أن يصحبني عابد سيء الخلق فعلا ذهب حسن الخلق بكل خير وذهب سوء الخلق بكل شر ربنا يعافينا ويعافيكم ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم في اخطر مسائل حياتنا في الزواج في الزواج لما انت تعوز تجوز بنتك ربنا يا رب يجوز كل بنات المسلمين لما تعوز تجوز بنتك النبي حط لك مقياس خطير جدا جدا كان اساسه كله مبني على الخلق قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا والفأل التعقيب والسرعة لأنك هتيجي عليك زمان هتلاقي اللي عندهم أخلاق قليلين جدا عشان تقول واحد ما شاء الله ده عنده أخلاق ده راجل ما شاء الله أخلاقه عالية جدا بسم الله ما شاء الله خد بالك فالنبي بيقول لك إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه مع ان الخلق من الدين فليه النبي ذكر الخلق لوحده والدين لوحده لان العلماء بيقولوا ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطوره شان الخاص ان الخلق ده امر خطير جدا جدا محتاجين نقيم بيه العباد ولذلك تعالى نشوف بقى النبي كيف كان يدعو الكون كله الى حسن الخلق انت حضرتك لما حد من عندك ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين لما حد بيمرض ودرجه حرارته بترتفع بنقيس حرارته بايه بحاجه اسمها الترمومتر نحط الترمومتر في الفم وبعد شويه نطلع الترمومتر نقيس بيه درجه حراره هذا الجسم حراره بقى او ترمومتر الايمان في قلبك انا عايز اعمل ترمومتر خاص بالايمان النبي عمله صلى الله عليه وسلم ترمومتر ايماني بيتحط في القلب يطلع يقول لك الراجل ده ايمانياته 50% الراجل ده ايمانياته 99% وهكذا ايه الترمومتر ده اسمه ترمومتر الاخلاق قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا الله أكبر يعني الترمومتر الإيمان عايز أعرف الإنسان ده إيماناته عالية ولا لا أعرفها منين من أخلاقه مش من عبادته يعني ممكن إنسان يكون كثير الصلاة كثير الصدقة كثير الصيام بيقرأ قرآن كتير بيدعو إلى الله طالب علم ما شاء الله ورغم ذلك أخلاقه وحشة اعرف أن إيمانه ضعيف جدا جدا جدا على قدر أخلاق العبد اعرف أن إيمانه عالي جدا طيب تعال نشوف ال- الحاجة التانية اللي تدعو الناس لحسن الأخلاق ما احنا بنقول آدي ال- المنتج اللي احنا مش عايزينه والبديل بتاعه حسن الخلق عشان تبقى ماشي ورا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح ان المؤمن خد بالك احاديث والله خطيره ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلق خد بالك بقى درجه الصائم القائم عارف الرجل الصائم الذي لا يفطر والت- والقائم الذي لا يفطر المؤمن بحسن الخلق يدرك درجة الصائم القائم يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى عايز تتقل ميزان حضرتك بالحسنات يوم القيامة أكتر حاجة تقل ميزانك يوم القيامة والله ده مش كلامي ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم أكتر حاجة تقل ميزانك حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق أكتر حاجة هتقل ميزانك يا عبد الله يوم القيامة حسن الخلق خد بالك حديث تاني عند الترمذي باسناد حسن ان انت لو عايز الجنه نفسك في الجنه طبعا كلنا طلاب جنه ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الجنه يا رب العالمين سئل النبي ما اكثر ما يدخل الناس الجنه ايه اكتر حاجه يا رسول الله هتدخل الناس الجنه قال حاجتين تقوى الله وحسن الخلق الله كلام جميل قوي تقوى الله وحسن الخلق اكتر حاجتين هيدخلوا الناس الجنه قالوا وما اكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج الفم والفرج طيب عايز تقرب من النبي احنا لسه قايلين حديث من شويه ان من احبكم الي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أكتر واحد هيقرب من النبي أكتر واحد عنده حسن خلق كل لما تحسن خلقك كل لما تقرب من النبي حسن قرب حسن قرب نفسك يكون ليك بيت مخصوص في جنة الرحمن سبحانه وتعالى بحسن الخلق في أعلى درجة في الجنة حديث رواه أبو داود بسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم يعني أنا ضامن أضمن لك أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة تعال أجيب لك الحديث من أوله النبي بيقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم اخويا وحبيبي تعال نحسن اخلاقنا بالله عليك ابوس ايدك عامل الناس كويس اوعى نفتن الناس في دينهم كتير من الناس بيقولوا يا اخي تعاملنا مع ناس في الغرب لقينا اخلاق ولقينا ولقينا وجينا نتعامل مع بعض المسلمين لقينا الاخلاق حاجه تانية خالص اخويا وحبيبي اوعى تتفتن بالحته ديت واوعى احنا نفسنا نكون فتنه للناس عايزين نحسن اخلاقنا نعامل الناس معامله طيبه نتبسم في وشوش الناس اذكر والله ويعني آه، هذا من باب الذكر كده على هامش السيره يعني اني كنت في امريكا ساعه وقوع البرجين سبحان الله وكنت اتعمد اقول لكل اخواني اقول لهم بالله عليكم ما فيش واحد من الناس اللي عايشه هنا الا واكيد يعني اصيب باحد اقاربه في البرجين اللي وقع دولت فبالله عليكم يعني تالفوا قلوب الناس بالبسمه الحاليه والحانيه والمعامله الطيبه والمع... وال... وال... وال... والكلمه الرقراقه علشان نتالف قلوب الناس ديت يعرفوا ان المسلمين اصحاب اخلاق احنا مش وحشين احنا ما احناش لا ارهابيين ولا متطرفين ولا ناس عندنا فظاظه ولا غلظه ولا اي حاجه احنا ناس مسلمين اسوتنا وقدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وانك لعلى خلق عظيم من النهارده عايزين نحسن اخلاقنا مفيش حاجه اسمها انا كده لا انا ما دمت دخلت الاسلام والالتزام فلا بد ان انا تكون اخلاقي زي اخلاق النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا نتعاهد ان شاء الله على حسن الخلق جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مش كل شيء فانك بالماء من ذهب قرب وجرب وانت هتشوف العجب ما تقولش ليه وازاي حصل اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم